بسم الله الرحمن الرحيم موقع الرباني تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب
الروح أنا عمري ما اتعودت في حياتي إن أنا أرد على حد ولا أتكلم عن حد ولا أجيب سيرة حد مش هيحصل لحد ما أموت إن شاء الله بلاش يهدم بلاش يهدم بعضنا بعض عذرك عند ربنا إيه؟ إنك مش فاهم وبتتكلم اللي مش فاهم ما يتكلمش واللي مش عارف ما يقولش لما تكلمت عن الله بغير علم بلاش يهدم بعضنا بعض الكلام اللي انت قلته ده ومخدوع بيه ومغرور بيه مش علم مش هو ده العلم أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل لا نتهم نية أحد وإنما مردها إلى الله أنا بتكلم لنفسي النهاردة أنا بنصح نفسي الجرأة وكتر الكلام خطر وإحنا هنموت اللهم ارزقنا حسن الخاتم اللهم ارزقنا حسن الخاتم بلاش يهدم بعضنا بعض بلاش يهدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله والله أنا أحبكم في الله احبكم في الله حبا جما وهو اسال الله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم هو وحده الحب في الله اذا صدق الانسان فيه واخلص قد يكون احد اسباب النجاه الرئيسيه فيكفي في فضل الحب في الله قول سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فيما يرويه عن رب العزه جل جلاله أن الله قال وجبت محبتي للمتحابين في فإذا وجبت هذه المحبة فهي تكفينا تكفينا إخوتي في الله لماذا ندعو إلى الله سؤال لماذا نعمل في الدعوة إلى الله إخوتي لا أريد أن أقول لا أريد أن أقول أن لهذا العمل ضريبة وضريبة خطيرة جدا وهذا العمل خطر الدعوة إلى الله خطر لا أقول أن الضريبة أو الخطر أن تتعرض لمضايقات أمنية أو أو إلى آخره مش ده الموضوع لا لا لا أنا بتكلم على الخطر الأخروي هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل خطر الخطر فيه الخطأ والخطأ فيه وارد بل وكثير بل وسهل ولنا أن نتساءل لماذا يخطئ الداعية ليه الشيخ يغلط لو هو ما يعرفش ما يقولش لكن يقول غلط ليه قصده يقول صح بس غلط لا ايه رأيك في شيخ يغلط متعمد مش هنقول يغلط متعمد متعمد قوي لكن التبس عليه الامر بس هو عارف ان في غلط بيحصل لعل السر في هذا سببان الاول الهوى هوى الشيخ نفسه والثاني الناس طلب حب الناس ورضا الناس الهوى قال ربنا جل جلاله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب تعال نفصص الآية دي بالراحة مع بعض كده تاني إن ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال لسيدنا داود واحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فهم حاجتين حق وهوى مفيش حقين في حق واحد مش انا اللي بقول كده ده ربك الملك قال فماذا بعد الحق الا الضلال ماذا بعد الحق الا الضلال فالحق واحد لا يتعدد الصواب في المساله اي مساله في الدين فيها صح واحد والباقي غلط مفيش صحين ده صح وده صح الشاهد ايه الكلام ده لما نيجي نقصله مم... هنناقش ون... ون... ونجادل وناخد ونرد ومفيش اي مانع من الكلام ده لكن في النهاية هو الحق واحد لا يتعدد والله عز وجل قال سيدنا داود احكم بين الناس بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى اتباع الهوى يعمل ايه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله طب هي الهوى هيضلك عن سبيل الله ليه بما نسوا يوم الحساب نسي اخونا الداعيه او الشيخ وهو بيتكلم انه في يوم من الايام هيقف قدام ربنا وربنا يقول له عبدي ليه قلت كده ليه قلت كده لما تكلمت عن الله بغير علم الجرأة وكتر الكلام خطر واحنا هنموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم توفنا على التوحيد والسنة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم إنا نسألك خاتمة ترضيك اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب يا رب ارزقنا ساعة الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا رب ارزقنا الموت فيما يرضيك كما يرضيك على ما يرضيك بما يرضيك اللهم اجعل حياتنا في رضاك واجعل موتنا على رضاك يا رب العالمين امين اخوتي قال سبحانه وتعالى ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب قال مالك بن دينار اتحسبون ان عيني تقر بكلامي كيف وانا اعلم ان الله سائلي عنه يوم القيامه لو علم الداعيه انه سيوقف بين يدي الله وسيساله الله عبدي انت ليه قلت انني كفرت وربنا هيساله عبدي انت ليه قلت ان حرما مش بدعه ومولد النبي مش بدعه هيسألك وانت هتجاوب بالكتب وربنا سبحانه وتعالى هيقول لك أنا تعبدتك بطاعتي وطاعة نبيي بطاعتي وطاعة نبيي تقول له يا رب ما العلماء دول خدوا من كلامك وكلام نبيك هي دي خطورة أن تنصب كلام الناس حكما على الكتاب والسنة وعذرك أنا هلتمس لك عذر إنك مش فاهم بس عذرك عند ربنا إيه إنك مش فاهم وبتتكلم اللي مش فاهم ما يتكلمش واللي مش عارف ما يقولش الحمد لله رب العالمين احنا النهارده معانا الاستاذ عمرو جمال بيكلم الصم والبكم فكده بنكلم الدنيا كلها حتى الصم والبكم ربنا يكرمهم ويجعلهم من الصالحين ف عشان نحتاج ان احنا نفهم دين وده اللي على مدار سنين الدعوه الطويله دي بنفسي فيه ان احنا نفهم دين ان احنا نعيش الدين هندعو الى الله بندعو الناس للسنه ولا لخلاف السنه هي دي ايه ارجى عندك ان الناس يبقوا ورا النبي يعملوا اللي عمله وما يعملوش اللي ما عملوش ولا انا احفظ الناس يا ناس اللي ما عملوش النبي مش بدعه ايه يعني ان انا ما عملوش ما نعمل انا عمري ما اتعودت في حياتي ان انا ارد على حد ولا اتكلم عن حد ولا اجيب سيره حد ومش هيحصل لحد ما اموت ان شاء الله واسال الله ان يرزقني ذلك لكن النهارده الكلام عن منهج منهج في فهم الدين منهج في الدعوه الى الدين بلاش يهدم بعضنا بعضا بلاش نهدم دعوة أقيمت لإقامة السنة وللتمسك بالسنة وللسير على هدي النبي وللسير ع- خلف النبي واللي بيقول اللي عايز يرد عليا يقول كلام علمي طب ما انت ما اتكلمتش كلام علمي الكلام اللي انت قلته ده ومخدوع بيه ومغرور بيه مش علم مش هو ده العلم أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل إخوتي الشيخ يغلط ليه يغلط لسببين السبب الأولاني الهوى إن هواه مزاجه زمان واحنا لسه صغيرين كده في بداية الدعوة واعتكافنا طلع لنا شابين صغيرين واحنا معتكفين برسالة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وإن ده حديث احنا مش في- بصدد مناقشة المسألة وإن ده صح ولا غلط ولكن بصدد إن هو مش عايز يعتكف فبدأ هو لو تبناها كقضية علمية وكاعتقاد وفهم دين فله ذلك نختلف لكن لو تبناها والله اعلم بالسرائر والضمائر لكن لو هو تبنى القضيه دي علشان هو مش عايز يعتكف فبيدور على مخرج للاعتكاف فيقول لك لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه كنا بنصلي 11 ركعه وبعدين بالليل نصلي لنا شويه كمان زياده الزيادة على 11 ركعة بدعة شفت بقى بدعة فين فاللي عايز يتفلت باتباع الهوى ان يقول على دي بدعة ودي مش بدعة بالهوى يبقى كلامه مردود بغير علم كلام جاي على هواه لكن اللي بيقول ده بدعه لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبقى ده كلام محتاج تأصيل الأول يتكلم فيه زي ما هو قال العلماء الكبار كتاب السنة في فهم السلف اللي هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فهمهم إيه لما نيجي نقول في في المزيكا عبد الله بن مسعود قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء ويجي ابن حزم يقول لك الغناء يجوز هتقدم كلام ابن حزم على كلام ابن مسعود وتقول ده أنا راجع لكلام علماء أهو إيه رأيك؟ إيه رأيك بقى في تخصيص البدعة وتحديدها وتقرير فهمها نسينا كلام الشاطبي ولغينا الكلام و... النقطة الأولى الخطأ الشيخ أي شيخ أنا ما بتكلمش عن أنا بتكلم عن نفسي أنا هغلط لو اتبعت الهوى أي حد في الدنيا هيتبع الهوى عند الكلام عن الشرع يبقى هيغلط الهوى اللي هو مزاجك الشيخ بيتكلم على مزاجه على هواه على اللي هو عايزه على اللي يرضيه على اللي يريحه اتنين طلب رضا الناس ده السبب الثاني ان ان ان انا اغلط لو انا عايز ارضيكم يا ناس يا احبتي انا بحبكم وفيكم ناس بتحبني عشان ارضي الناس اللي بيحبوني دول وانا بحبهم اقوم اقول الكلام اللي يرضيهم والناس النهارده النفوس تركن الى السهل والهين فلازم اسهل لك الدين والدين يسر لازم زي ما هم بيقولوا بقى احببك في الدين فاقول لك انت عايز ايه التدخين مكروه والصلاه في البيت تجوز والنقاب مش فرض انت غطي شعرك والبسي لبس محتشم وخلاص عشان ارضي الناس عشان الناس تحبني عشان الناس تحضر لي كتير علشان الناس ده انا انا بتكلم عن نفسي ما بتكلمش عن حد خالص وربنا شهيد بيني وبين الناس انا اسال الله ان يجعلني اول المنتفعين بهذا الكلام اذا اراد الداعيه رضا الناس فلا بد ان يخطئ ولا بد أن يرتكب الخطأ وهو يظن أنه مكره على هذا أو مضطر لهذا أو أن المسألة فيها سعة لكن القضية أنا بتكلم على من جوه أنت اخترت القول ده مش ده ليه هوى ولا رضا الناس ولا رضا الله أيهما أرضى لله في القولين حال اختياراتك هي دي القضية الخاصة اللي احنا بدأنا بيها النهاردة يا ناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد الدين مش لعبة ومش كل اللي نفسه في حاجة يقولها في ضوابط ابن حزم لما اتكلم في المست... في الحديث للرجال فعن احد رواة البخاري مجهول راوي من رواة البخاري هم بيقولوا اللي بيروي له البخاري عدى القنطرة يعني عالم خلاص بقى معروف موثق لان البخاري لا يروي الا عن الثقات كل الاحاديث عنده صحيحه فلما يجي ابن حزم يقول مجهول الامام ابن حجر بقى فتح الباري قال ايه ومن تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب هو ده الكلام من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب بيقولوا عندنا في الفلاحين ان احنا في زمن التخصص كل واحد له تخصص بيتكلم فيه خليك على قدك في تخصصك في اللي انت تحسنه في اللي ربنا فتح عليك فيه فتح لك فيه يسرهولك اما ان تخوض في مسألة انت مش قدها ستأتي بعجائب النية بقى لا نتهم نية أحد وإنما مردها إلى الله وأنا بتكلم لنفسي النهاردة أنا بنصح نفسي لعلي لا ألقاكم أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة حدش عارف هنموت إمتى يمكن نموت وإحنا قاعدين على الكرسي دلوقتي لا ندري فلذلك اللي, اللي قاعد وال... وبيتكلم والموت نصب عينيه هيقابل ربنا وهيدخل القبر لا الناس هتنفعه ولا التلفزيون هتنفعه ولا الشهرة هتنفعه ولا الفلوس هتنفعه ولا ولاده وأهله نفسهم هينفعوه محدش هينفعك بس تنزل القبر وحدك ويتقفل عليك يتسد عليك بطين ويقعدوك الملكين من ربك من ربك ها من ربك الفلوس ولا الله من ربك الشهرة والناس ولا الله ما دينك قلت كتير لا هيسألوك انت مين ولا هيسألوك مؤهلاتك ايه ولا مشايخك مين ولا تلاميذك مين ولا فلوسك ايه ولا وزنك ايه هيسألك من ربك ما دينك هل دينك كان الإسلام الذي هو الإسلام ما هو دلوقتي بقى في إسلام مستنير وإسلام متفتح وإسلام عصري وإسلام الإسلام بقى أضيف إليه نكهات أخرى ولا يرضينا إلا إسلام النبي محمد الإسلام الذي أنزله الله الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا وإن كره من كره وشنع من شنع ورضيت لكم الإسلام دينا قال كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي هي دي نريد أن نكون على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه ومنهج أصحابه من بعده لكي ننجو إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا حساب ونرجع إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حولنا طاب كيف واجه المشركون الدعوة الدعوة؟
كيف واجه المشركون بحار الشوق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا أحبكم في الله تعالوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عن الإيذاءات لماذا وقفنا وقفة طويلة حلقة كاملة عشان نقول ليه الصحابة أوذوا كده ليه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأنا والله قلبي بيوجعني قلبي بيوجعني لما أقول ليه النبي اتضرب ليه النبي اتجرح ليه النبي هدد ليه النبي تعرض للقتل ليه النبي اتشتم ليه النبي صلى الله عليه وسلم تطاول عليه الأقزام ليه وهو حبيب الله خليل الله صلي عليه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيد ولد آدم خليل الله حبيب الله الإيذاءات لماذا؟ لأن ده تمن الدعوة تمنها كده تمن النصر تمن التمكين طيب عشان ما نعيدش عايز أأزح قبل ما أموت عايز أخلص أكبر جزء من السيرة على قد ما نقدر اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا حي يا قيوم آه المشركين عملوا إيه؟ كيف واجه المشركون الدعوة؟ أخذوا أساليب وأنا بقول الأساليب دي النهاردة عشان أقول لك أن هذه الأساليب هي موجهة لكل دعوة قال الله سبحانه وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فكل الدعوة صحيحة صادقة لازم تتعرض لهذه الأساليب الأساليب دي كلها معلبة مستوردة هي هي بتواجه بها الدعوات أول أسلوب السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك حرب نفسية لتوهين قوى المسلمين المعنوية آه، الطريقة دي قديمة اسمع يقول ربنا جل جلاله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب نوح قوم نوح سيدنا نوح عليه السلام وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله يعني مسميات كتيرة ربنا سبحانه وتعالى قال ورسلا لم نقصصهم عليك اوعى تفكر ان اسماء الرسل اللي موجودة في القرآن هم دول الرسل بس لا ده في كتير في كتير فالشاهد ايه النهاردة ان كل الرسل دول لا يعلمهم إلا الله لما رجعوا لقومهم أو قومهم قالوا ايه اسمع اسمع جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم المفسرون قعدوا يتكلموا في معنى ردوا أيديهم في أفواههم لحد ما الأستاذ سيد قطب الله يرحمه قال حتة ظريفة في في في الظلال قال إيه قال فردوا ايديهم في افواههم زي ما بنعمل عندنا في الفلاحين كده لما حد يقول لك حاجه تقوم تقول يا سلام شوف ازاي يا اخي كده يعني مش هيقول لكم النهارده فهي فردوا ايديهم في افواههم زي ما قلت كده انه عملوا كده يا سلام شوف ازاي والله لا والله بجد هو ده الاستهزاء والتضحيك والتحقير انك انت بتكلمه كلام كبير ومهم ويعاملك كطفل ويسمع كلامك بالاستهزاء عندنا في الفلاحين برضو نقول ايه حكايه عندنا في الفلاحين النهارده دي بنقول عليه بيتريق عليك او يتنقور عليك او يت ايه كده يعني الاستهزاء قابلوا سيدنا النبي كده بالطريقه دي وقابلوا الصحابه بالطريقه دي بقى انتوا بقى ملوك الارض اللي بتقولوا هيبقى لكم جنه في الاخره طيب مش قال له كده قال له لما اديني فلوسي سيدنا صهيب قال له مش انت بتقول في بعث بعد الموت لما نبعث بقى بقدهم لك التريقه السخرية التحقير الاستهزاء التكذيب التضحيك حرب نفسية سبحان الله العظيم آه مش عارف أقول لكم إيه بس برضو نفس المثال اللي بيقول إيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه فقال له انا كل ما احدث اتوضا واصلي ركعتين فقال الرسول ما قالوش من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ازاي تعمل كده من غير ما تقول لي اهو ده فكرني بمره صليت الجمعه في مسجد وهنقول ايه بس ربنا يرزقنا خطبه الجمعه آه صليت الجمعة في مسجد فلقيت خطيب الجمعة على المنبر بيقول ايه وقال الله عز وجل يا موسى قال ايه يا موسى ما قالش بقى يا نوح لا قال ايه يا موسى مش يا جبل لا لا لا يا ايه يا موسى مش يا حسنين لا قال ايه يا موسى اهو ده نفس نفس الطريقه قال ايه ما قالوش كل عمل طب ترد ازاي وانت بتقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اقر واحد على عمل بقى العمل ده سنه ومش معنى اقرار انسان لعمل واحد ان بقر كل اللي عايز يعمل حاجه يعملها كده بقى الدين لعبه لما تفتح الدنيا كده مفيش حاجه اسمها بدعه كل اللي عايز يعمل حاجه يعملها استحدث كما شئت ينفع الكلام ده ده يرضي ربنا الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقر الشيطان لما قال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لا يقربك من ليلتك شيطان الرسول لما أقر في دي أقر الشيطان في كل حاجة ده قال له صدقك وهو كذوب يبقى مش معنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر شخصا زي اللي قال بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فالرسول اقره على هذا القول ان بيقول للناس قولوا اللي انتوا عايزينه ما يهمكوش مش معناها كده ده اقروا في الحاله دي وعلى الكلام ده ولذلك اتفق العلماء على انها هناك من الكلام ما يبطل الصلاه ال- زي ما اقول كده في مساحه مفتوحه مسموح بيها لما قال لمعاويه بن الحكم السلمي يا عبد الله ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتحميد والتهليل وقراءه القران يبقى في حدود مسموح فيها الحركه زي اللي انت قلت عليه في آه، ان ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سيدنا ابو هريره سبح 12000 سبح انت 50000 سبح الثاني 100000 محدش قال ان دي بدعه لكن هي ده الاسلوب اسلوب السخريه والتخذيل التحقير و دي الطريقه اللي اخذها المشركين في مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لما كانوا يشوفوا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحواليه الصحابة يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا التحقير هم دول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا قالوا لسيدنا نوح كده وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين آه ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بطريقتهم لما قالوا إيه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين الشاهد أنه خدوا الطريقة دي أنهم آه، حرب معنوية حرب نفسية عشان آه، يكرهوا الصحابة اللي أسلموا في دين الإسلام وباءت هذه بالفشل فبدأوا يقروا عن الإسلام يعرفوا الإسلام يف- يسألوا عن الإسلام وياخدوا المعلومات دي فيثيروها شبهات ضد الإسلام ويحاربوا بها الإسلام دول مشركي قريش أنا بتكلم عن مشركي قريش دلوقتي تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات حول الأحكام وبث الدعايات الكاذبة ونشر الإيرادات الواهية حول هذه التعاليم هي دي احيانا حد يكرهك وتتعجب فلان بيكرهني اللي كنت بقول في الكلام عن الصحابه قد تجد بعض الصحفيين بعضهم بيكره داعيه معين او بيكره دعاء معين او بيكره منهج معين فبيتكلم بيحقد الدافع ايه الله اعلم لكن اللي يكره الصحابه نسال طب يكره الصحابه ليه؟ يعني واحد قاعد يكتب عن سيدنا ابو هريره او يكتب عن سيدنا المغيره بن شعبه او يكتب عن سيدنا معاويه بن ابي سفيان او يكتب عن آه، ط- طب هو طب انت طب انت زعلان من الصحابي ليه؟ زعلان منه ليه؟ حاقد عليه وكرهه ليه؟ بتشن عليه وتأذيه ليه؟ بقصص كلها غلط وكذب وافتراء وجهل ليه؟ ده بيدفعنا ان احنا نقول طب اللي بيكره النبي يكرهه ليه؟ صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما اقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يتحب اي حد في الدنيا يعرفه يحبه لازم يحبه يعني اللي يدرس شخصية سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم اللي يعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللي يسمع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقرأ قصة حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لازم يحبه أسهل حد يتحب من البشر يعني يتحب شخصية حلوة صلى الله عليه وسلم متكاملة يعني إذا بحثت عن الجمال الإنساني حلو جميل رائع جدا في وصفه الخلقي إذا اتكلمت بقى عن آه، مثلا تبسطه مزاحه آه، معاملته مع النساء مع زوج- زوجاته معاملته مع أصحابه معاملته مع أعدائه معاملته مع الأطفال معاملته مع الجن معاملته مع الملائكة آه، عبادته آه، أخلاقه إذا بحثت عن مجمل حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتحب تحبه عشان كده عايز اقول لك كل ما تحب تحبه اكتر اقرا عنه اكتر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن يكره ليه وقبل البعثه كانت كل الناس بتحبه صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بعد البعثه الناس ما كرهتوش بالعكس هم كان جواهم حب واحترام لسيدنا النبي لكن الخوف على المنصب الخوف على الجاه آه، اي حاجة تانية غير انهم برضو في قلوبهم وفي قرارة انفسهم بيحبوه بدأوا يشوهوا تعاليمه يقولوا ايه الصلاة ايه الصلاة اللي انتوا بتعملوها دي آه، التوحيد اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب القرآن اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون آه إنما يعلمه بشر إثارة ال- الشبهات وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق قعدوا يكرهوا الناس في سيدنا النبي وفي تعاليم الإسلام وفي أحكام الإسلام وفي شريعة الإسلام يبث الدعايات المغرضة والمكذبة يقول له يا ابني تعالى أفهمك أفهمك ده مش الأمر الموضوع مش كده ده اللي بيقولوا عليه كده لا التضليل بس الدعايات تشويه التعاليم إثارة الشبهات إثارة الشبهات هي دي المشكلة الكبيرة في إثارة الشبهات أنا عايز أقول برضو نقطة أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة نقطة مهمة جدا في مسألة الشبهات أن الذين يثيرون الشبهات يستدلون بأنصاف الأدلة لو السياق الكلام كله جه على بعضه كنت فهمت لكن بيثير الشبهه لما يجيب نص الكلام بس ينقل جمله يقطعها من مقطع ويستدل بيها ما ينفعش تعالوا نقرا السياق والسباق واللحاق كلها لان هذه من المقيدات ايضا مما عارضوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه به معارضه القران بأساطير الأولين وإشغال الناس بها عنه ذكروا أن النضر بن الحارث قال مرة يا معشر قريش والله لقد نزل بكم أمر ما أوليتم له بحيلة بعد فقد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم مش قلت لك أهو بيحبوه وأصدقكم حديثا واعظمكم امانه حتى اذا رايتم في صدغيه الشيبه حتى اذا رايتم في صدغيه الشيبه وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر لقد راينا السحره ونفسهم وعقدهم قلتم كاهن لا والله ما هو بكاهن فقد راينا الكهنه وتخالجهم وسمعنا سجعهم قلتم شاعر لا والله ما هو بشاعر قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه قلتم مجنون كلا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه فانظروا يا معشر قريش في شأنكم فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم سبحان الملك أن يقيض الله كافرا مشركا على ملتهم ودينهم ومعتقدهم ومذهبهم ومنهجهم ثم يفند أقوالهم تقولوا شاعر طب ما احنا سمعنا الشعر وشفنا الشعراء ما ينفعش يبقى منهم كاهن شفنا الكهنة وسمعنا كلامهم وشفنا حركاتهم مش بتاعته دي قلت مجنون ده شكل واحد مجنون برضه مش ممكن حاشا صلي عليه صلى الله عليه وسلم قلتم كاذب ساحر مش ساحر مش ده شغل السحرة امال ايه قال لهم مش عارف طب نعمل ايه قال لهم انا اقول لكم بقى نعمل ايه ثم ذهب النضر الى الحيرة وتعلم بها احاديث ملوك الفرس واحاديث رستم واسفنديار فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر ويقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني ظهر الحقد اه محمد احسن مني في ايه ازاي هو يقول وانا ما اقولش ما انا اقول زي محمد واجيب زي ما بيجيب محمد ونسي الفرق ان محمد صلى الله عليه وسلم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يوحى اليه من عند الله نبي مرسل ممكن صلي عليه صلى الله عليه وسلم ممكن في القلوب مش اي حد يقول مش كل الناس تقول مش كل اللي عايز يقول يقول مش كل اللي يجيب كلام شبه كلام العلماء يبقى عالم مش كل اللي يناقش مسألة ويفكر ان هو قدر يجمع فيها يبقى هو كده مجتهد ويرجح ويقرر مش كده الامور مش كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه والله أمره بالتبليغ فالكلام الذي كان يقوله مش قصص مش أساطير الأولين ده كلام ربنا نزل فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث تفيد رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النضر كان قد اشترى قينات قينة اللي هي مغنية رقاصة تعمل له فيديو كليب اشترى راقصات فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليه واحدة منهن تطعمه وتسقيه وتغني له حتى لا يبقى له ميل إلى الإسلام وفيه نزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله يبقى سبب نزول الآية هو اللي أقسم عليه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهي هنا في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن كان في مغنيات اللي عايزين يفتنوا مسلم عن إسلامه يبعتوا له واحدة من المغنيات دي تسقيه خمرة وتقعد تغني له وترقص له ف ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله فلهو الحديث هو الغناء وسبب نزول هذه الآية حاولوا يكذبوا حاولوا يشوهوا حاولوا يعرضوا مفيش فايدة فبدأوا يقدموا تنازلات تنازلات أو مساومات يلتقون بها مع النبي في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي بعض ما هو عليه قال سبحانه ودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا لو تدهن تلاين فيلاينون يعني قدم تنازلات وهم يقدموا تنازلات آه عرضوا عن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهة آلهتهم عاما ويعبدون ربه عاما قالوا تعالوا نلخبطهم على بعض تعبد ربك وآلهتنا معانا واحنا نعبد ربك وآلهتنا بالمرة كله كله مع بعض آه روى ابن إسحاق في السيرة قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزى والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف والعاص بن وائل السهمي وكانوا ذوي أسنان في قومهم ذوي أسنان دول أكبر ناس سنا في قريش ناس كبار كبار السن فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وحسم الله مفاوضاتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة الناس مش عارف أقول إيه بس مفكرين إنها لعبة وتهريج تعالى تعبد آلهتنا ونعبد إلهك وهي لعبة نلعب مع بعض لا الموضوع مش كده يا ناس ده دين سبحان الله العظيم لما قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله قال قل ما يكون ربنا سبحانه وتعالى أمر يقول إيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي يبقى القضية هنا إن اللي بيساوموا النبي القضية مش قضية النبي ده دين ده وحي ده محمد صلي عليه صلى الله عليه وسلم عبد إن أتبع إلا ما يوحى إلي مش النبي بس الأنبياء كلهم كده سيدنا موسى لما قالوا له ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنه يقول إنه يقول مش من عنده مش سيدنا موسى اللي بيختار سبحان الله العظيم لذلك لما نقول ان ده دين ده احنا لما بنتكلم في مسائل مسائل الفروع مسائل فرعية زي مثلا القصر والجمع للمسافر نقول ان من اصول الشرع الا يدع الرخص لاهواء الناس مش كل واحد على مزاجه واحد يقول ده سفر والتاني يقول ده مش سفر فلا بد ان احنا نب... ده الاصوليين يقولوا كده يقولوا ايه فلا بد ان نبحث عن قيد وضابط للسفر لازم ليه لانك لو تركت الرخصه لاهواء الناس فستفسد الدنيا ده اسمه دين الدين ده او اسمها تكاليف ان الانسان ياتيها بكلفه اسمها اسمه حكم بيحكمك المسألة مش فضفضة مش مش مفتوحة قوي كده فلذلك لما يجوا يقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هات لنا قرآن تاني لا أم اه اه اعمل كذا سوي كذا نعبد معاك تعبد معانا الكلام مش كلامه الرأي مش رأيه لما سيدنا جعفر في الهجرة إلى الحبشة وهيجي معانا موقف غاية في الروعة وعمرو بن العاص قال والله لآتينهم غدا بما أستأصل به شأفتهم ثم ذهب إلى النجاشي وقال إنهم يقولون في مريم في المسيح وأمه قولا عظيما فادعهم فاسألهم تقول السيدة أم سلمة فركبنا الهم ماذا سنقول له إن سألنا فقال جعفر بن أبي طالب والله لئن سألني لأصدقنه والله لئن سألني لأصدقنه هي لعبة هقول له الحقيقة حتى لو هيقتلنا ما اقدرش اقول حاجة غير الحق ما ينفعش اقول حاجة غير الحق ما ينفعش ما فيش مجال المفاصلة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أنتم مش هتعبدوا اللي أنا بعبده ما تنفعوش مش سكتكم مش طريقكم فالشاهد ان فضلوا يعملوا على إثناء النبي عن الطريق وهو ده لما ما يلاقيش فيك فايدة انك مستقيم وثابت وصامد يقوم مش يشيلك عن الطريق لا يخليك بس تحود وأول مليمتر تحيد به عن الطريق هو ده اللي هيودي جهنم لأن دايما بقول ده مبدأ في الحياة أن من يتنازل مرة يتنازل دائما إخوتي مش هختم يا مدن آه مش هختم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف واجهت الدعوة المشركين المشرك احنا قلنا أن المشركين واجهوا الدعوة بهذه الأساليب السخرية والاستهزاء والتحقير وإثارة الشبهات و... ومحاولة الالتقاء في وسط الصف وإلى آخره طب المؤمنين كان موقفهم إيه الثبات والرسوخ سبحان الملك لما بيتكلموا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ده واحد مفكر فرنسي عمل دراسات على شيخ الإسلام آه فبيقول إيه يقول وأعظم ما في شيخ الإسلام ده كلامه بالحرف الواحد وأعظم ما في شيخ الإسلام أنه انتهى على ما بدأ الذي يراجع تفاصيل حياته على مدار عمره يجده رجلا واحدا ده احنا بنتكلم بقى في ابن تيمية اللي هو سنة 700 هجرية هو اللي يتبع الصحابة ويبقى صاحب منهج يبقى رجل واحد لا يغير ولا يبدل لا يتلون هو دي الرواية اللي دايما أذكرها لما سيدنا عبد الله بن مسعود قال لحذيفة أوصني قال له أولم يأتك اليقين قال بلى وعزة ربي قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد الدين واحد والمنهج واحد والحق واحد والصواب واحد فلا يتلون الإنسان الصحابة ثبتوا المشركين كل يوم يتلونوا كل يوم يبدأوا يبتكروا طريقة جديدة لمواجهة الدعوة والحرب الدعوة وللدعوة رب يحميها مش إذا مات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تموت الدعوة بموته لا للدعوة رب يحميها مات النبي وبقيت الدعوة كما هي كما هي فلذلك احنا بنقول فلان او علان اي حد في الدنيا يترك المنهج متألق المنهج السلفي الدعوة الكتاب والسنة فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم منهج رباني متألق ما لا يطال لا ينال منه ليه لأن الحق احنا بنقولش كلام من عند فلان او علان ده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي كما أمرنا ربنا أن نفهمه بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية الكلام ده مش من عندي أنا ولا عند حد من البشر ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا فلان ولا علان ولا حد في الدنيا كلها ولا أحمد بن حنبل ولا الإمام مالك كل دول لأ احنا بنتكلم عن إن ربنا اللي أمر بكده بالمنهج ده الرسول اللي أمر بالمنهج ده صلى الله عليه وسلم فلذلك الثبات على هذا المنهج الصحابة هم نموذج لهذا الثبات نموذج للعظمة في الثبات ثبات منقطع النظير المشركين كل يوم يتلونوا كل يوم يتغيروا كل يوم يجددوا في أساليبهم وكل يوم يغيروا في طرقهم لصد للصد عن الدعوة والرسول وأصحابه رسوخ الجبال النهارده شبابنا بيتهزوا لما يسمعوا الشبهات ليه الرسوخ ده مش موجود ليه هنقول ان الرسوخ ده مش موجود لعدة اسباب ولكن دعنا في البداية نذكر اسباب الثبات هنا يقف الحليم حيران يتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم ما هي الأسباب التي والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات إزاي الصحابة دول وقفوا أربعين راجل قدام الدنيا كلها إزاي كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر لها الجلود وترجف لها الأفئدة كيف تحملوا هذا التعذيب والأذى ولم تطرف لهم عين ولم يخلج في بواطنهم خالج أن يغيروا هذا الدين أو يبدلوه أو يتركوه إزاي إزاي إزاي إزاي الناس دول ثبتوا ازاي ثبتوا ولم يغيروا ولم يبدلوا ليه ما فكروش يكفروا عشان يريحوا المشركين ويتركوا الاسلام ويرتدوا قال له هل يرتد احد منهم سخطه لدينه قال لا يكسرون ام يقلون قال بل يكسرون ايه السبب السبب علشان عايزين الاسباب دي نتعلمها وتبقى فينا عشان نثبت النهارده للاسف الشديد أنا آسف بقول الكلام ده وقلبي يعتصره الألم والحزن إن كل مسألة من مسائل الدين صغرت أو كبرت تسار عليها شبهات مش من الكفار بس وأعداء الدين لا حتى من من المسلمين النهارده بقى شيء يعني أوسع من أن تحيط علمي بما يكاد ضد الإسلام وضد المسلمين وضد المنهج وضد الدعوة وضد الشريعة وضد العلم هت- هتعمل ايه وتلاقي وتقابل ايه ولا ايه ولا ايه سبحان الله العظيم كنت جايب معايا كلام النهارده نفسي اقوله ولكن ضاع مننا الوقت عن عبد المول عن عبد اختم بهذه الجمله عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال اعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم اعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنه اللي يلقى الله على السنة تبقى دي كرامة اعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع والى الله نشكو والى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الامه من ذهاب العلماء واهل السنه وظهور البدع اين انت يا ابن المبارك لترى ما نحن فيه فالى الله نشكو وحشتنا وذهاب الاخوان وقله الاعوان وظهور البدع والتاصيل للبدع والدعوه الى البدع ونشر البدع والى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الامه من ذهاب العلماء واهل السنه وظهور البدع اخوتي في مواجهه هذا ماذا يفعل الشباب ماذا يصنع الملتزمون كيف نثبت نلتقي عليها اللقاء القادم ان شاء ربنا وقدر احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار